كل داء تنزيل رب العالمين من السماء فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه المكارم كلها فيه الدواء طوبى لمن حفظ الكتاب مرتلا وتلاه عند الله في يوم اللقاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن أذكركم أننا بدأنا في العشر الأواخر وهذه كانت إذا دخلت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله ال- شد المئزر شد حيلك بقى رمضان بيودع طلعت من رمضان بايه اعتقت رقبتك من النار ولا لسه في قائمة الانتظار الفرص بقت قليلة جدا في موضوع العتق من النار و ها عملت ايه في رمضان المفروض بقى دخلنا في العشر الاواخر خد اجازة واقعد اعتكف في المسجد او اقعد في المسجد على قد ما تقدر اكتر وقت ممكن قرب من ربنا اطلب رحمة الله في هذه الايام الفاضلة هنا المدرسة الربانية وهذه دروس رمضان القرآن مدرسة الحياة يقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران في سياق قصة غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون أريد أن أقول لبعض الناس كأن هذه الآية تتحدث عن حياتك إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هي دي الإشكال في حياة بعض الناس رايح على فين بتعمل ايه عايز ايه هي دي القضية اللي وقفنا معها في اللقاء الماضي من انت وماذا تريد فاتني ان انا اقول لك من انت كل واحد له اسم عند ربنا لما اقول لك من انت تقول لي مهندس فلان دكتور فلان الشيخ فلان استاذ فلان آه اسمك عند ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا ترى انت مكتوب عند ربنا ايه بات رجل ليلة على شاطئ البحر ينادي ما اسمي عندك يا علام الغيوب وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب محتاج تبات لك ليله تتفكر يا ترى ربنا كاتبك عنده طيب ولا شرير مؤمن ولا منافق خائن ولا امين صادق ولا كذاب مكتوب عند ربنا اسمك ايه اسمك ايه اسمك ايه لما ربنا بيتكلم عنك في السماء قلنا الانس بالله انك تستشعر فاذكروني اذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ لما تذكر ربنا وربنا يذكرك في ملأ من الملائكة بيقول عنك ايه لما ربنا بيكتب لك رزق ويقول ابن عبد ال ال الايه الايه اسمك ايه ما اسمك وماذا تريد من انت وماذا تريد من انت برضه خلينا نقول من انت من انت اصل في ناس بوشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى شر تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين وكثير امزح معاكم واقول عمرك شفت حد بوشين عمرك شفت حد بوشين انا عمري ما شفت حد بوشين كلهم بميت وش ابو وشين ده وكده تلاقيه في البيت بوش وفي الجامع بوش وفي الشغل بوش واما يسافر بوش واما يقابل الاغنياء بوش واما يقابل الفقراء بوش واما يقابل اللي بيخاف منهم بوش واما يقابل انت مين انت مين في دول من انت من انت وماذا تريد هي دي استصعدون استصعدون ولا تلوون على احد عمال يخبط ويجري في حياته يمين وشمال ويجري ورا ده شويه ويجري قال له ايه لما اتى حذيفه الموت جلس ابو مسعود عند راسه وقال له اوصني قال الم ياتك اليقين قال بلى وعزه ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد بلاش تبقى كل يوم بلون وكل يوم بطريقة وكل يوم بوجه زي ما كده بتجري ورا الفلوس وتجري ورا النسوان وتجري ورا التليفونات وتجري ورا العربيات إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أشعل نارا فجعل هذا الفراش والدواب يقعن فيها وهو يطردون فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها آخذ بحجزكم يعني الرسول ماسكك من وسطك كده وانت تقول سيبني سيبني انا عارف مصلحتي سيبني انا عارف رايح على فين هي دي اذ تصعدون ولا تلوون على احد رايح فين رايح فين بتعمل ايه كأني بسيدنا آدم عليه السلام لما ارتكب آدم الخطيئة وانكشفت له عورته جعل يفر في الجنة فناداه ربه يا آدم أمني تفر احنا بننادي النهاردة الذين يفرون من الله الذين يفرون من رسول الله الرسول يدعوكم في أخراكم من وراكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى يعني رفض كل أمتي يدخلون الجنة إلا اللي يرفض يدخل الجنة مين اللي يرفض يا رسول الله قال اللي يطعني يدخل الجنة واللي يعصيني يبقى رفض يدخل الجنة رفض يدخل الجنة أنا بخاطب الناس اللي بتفر من النبي صلى الله عليه وسلم إزاي إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدوتك إمامك وهو حاطط إمامه وقدوته حد تاني أي حد بقى أيا كان أيا كان هي دي في غزوة أحد إذ تسعدون ولا تلوون على أحد لما الصحابة ميلوا للأرض يجمعوا الغنائم لف المشركين من وراء الجبل بعد ما نزل الرماة لف المشركين وجولهم من ظهرهم الرسول واقف هنا القائد فوق وهم مميلين بيلموا الغنائم المشركين جم وهجموا عليهم من ورا من ظهرهم فجريوا رايحين فين جريوا بقى في الصحراء الناحية التانية مش ناحية المدينة استصعدون ولا تلوون على احد ناداهم الرسول من ظهرهم إلى أين يا قوم هلموا يا قوم والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما بغم انت اللي جبت لنفسك الغم انت اللي استدعيت لنفسك الغم فأسابكم غما بغم الغم مخالفة الرسول الغم الفرار من الرسول الغم البعد عن المنهج غم نعوذ بالله من الغم شوف سيدنا يونس عليه السلام كتير بنقول ان اللي بيشتغل لربنا مكتوب على جبهته وقف لله تعالى ما ينفعش يستقيل من العمل لله سيدنا يونس لما استعجل وساب قومه وراح ربنا حبسه في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم الغم ايه بقى معلش خلينا نرجع حتة صغيرة في قصة سيدنا يونس سيدنا يونس كان بيدعو قوم وبعدين كذبوه ما امنوش بيه فاشتكى ربنا ودعا عليهم فربنا قال له هينزل عليهم العذاب بعد ثلاث ايام او كما تذكر الروايات اول يوم الدنيا تصفر والتانية تحمر والتالتة تسود ف سيدنا يونس لما شاف اول يوم الدنيا اصفرت دي, دي روايات اسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها شاف الدنيا اصفرت احمر راح سايبهم وماشي راح على البحر ركب سفينة عشان يعدي الناحية التانية هينزل الهلاك على قومه فبيفر ربنا ما قالوش امشي قال له هينزل العذاب قال لكن ما قالوش امشي هي دي كتير اقول لحد ما تفكرليش يعني لما اقول لك على حاجه ما تقولش اه يبقى قصده كذا ما تفكرليش انا ما قصديش حاجه قصدي اللي انا قلته ده تحديدا وده منهج يسعدك في بيتك لما تقول لزوجتك ما تفكرليش يعني لما اقول حاجه ما تقولش اه يبقى قصده كذا لا لا لا لا اساليني عن قصدي وانا اقول لك قصدي لكن انت ما تفكرليش كذلك الناس اللي بيشتغلوا معاك كتير جدا ما يفهمش قصدك ايه فالمهم ان سيدنا يونس عليه السلام الرسول قال لا تفضلوني على يونس بن متى تحذيرا لنا من ان ينقص هذا الكلام عندك من قدر سيدنا يونس لا سيدنا يونس آآ آآ مكانته عالية جدا الشاهد ايه بس اللي انا عايز اسوقه ان لما راح البحر هيركب مركبة يعدي الناحية التانية ضربتهم عاصفة يعملوا ايه عادة اهل البحر في هذا الوقت كانوا يقولوا ايه ان العاصفة دي ضربتنا يبقى في عبد ابق راكب في السفينة دي لازم العبد ده يعرف نفسه عشان ننجو مين هنا ابق مفيش حد قالوا نساهم نعمل اسهم فساهم فكان من المدحضين كتبوا اسمائهم كل واحد يكتب اسمه على ورقة ويحطوها على وش المية اللي ورقته تغرق يبقى هو ده الابق هو اللي يرمي نفسه كتبوا اسمائهم وحطوها على وش المية ورقة سيدنا يونس غرقت جاي يرمي نفسه جري عليها لا يا راجل ده كلام ده انت راجل بركة ده انت وشك منور ده انت بركتنا ازاي انت كده لا لا اكيد في غلط نعملها تاني عملوا تاني وحطوا الورق غرقت ورقته غرق لا يا شيخنا اصبر بس شويه اصبر هي بس الموجة اللي عملت كده اصبر عملوها تالتة غرقت ورقته راح ناطط هو من وراه عايز اقول لك الرسالة هنا اياك ان يظن الناس ان بك نجاتهم وانت بك عذابهم اوعى الناس يقولوا لك انت بركتنا وانت خيرنا وانت اللي وللأسف انت اللي مضيعهم للأسف هي دي الغم الغم كان الموقف ده اظن يعني اظن من الكلام او من السياق السيرة ان الموقف ده غم سيدنا يونس ان يبقى هو العبد الابق فلما رمى نفسه التقمه الحوت وهو مليم ملوم قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هي دي قضية الغم الغم فأسابكم غما بغم مخالفة الرسول غم مخالفة ربنا غم البعد عن ربنا غم فأسابكم غما بغم أدام أنت جبت لنفسك الغم خد غم بقى عشان كده بيقول ايه اعرف ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي اما تلاقي زوجتك قلب عليك مالك مفيش في ايه ما انت لو مهتم كنت عرفت يا ست في ايه بس ايه المشكلة مفيش مشاكل روح بس خليك في حالك واحنا هي متسلطت عليك بذنوبك لما تصحى تلاقي عربيتك مش عايزه تدور او عربيتك حد خبطها وانت قبل ما تجيب ايه مشيت شويه وقفت عطلت ايه خبطت حد في الطريق كل دي بذنوبك غم فاثابكم غما بغم نعوذ بالله من الغم واهله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنجني من الغم اللهم نجنا من كل غم اللهم نجنا من أي غم اللهم نجنا من الغم كله اللهم إنا نعوذ بك من الغم اللهم اكفنا شر الغم واصرف عنا الغم اللهم اصرف عنا الغم اللهم احمنا من الغم اللهم ادفع عنا الغم اللهم ابعد عنا الغم اللهم احفظنا من الغم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله قرآننا فيه الشفاء لكل داء تنزيل رب العالمين من السماء فيه الهدى فيه التقى فيه الرضا فيه المكارم كلها فيه الدواء طوبى لمن